بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية يعني في يوم الأحد الماضي تحدثنا عن التأخر الدراسي كمشكلة في التعليم بصفة عامة النهاردة إن شاء الله هنتحدث عن التأخر الدراسي داخل المدرسة أو بسبب ظروف معينة داخل المدرسة هنتحدث عن الأسباب المتعلقة بالتأخر الدراسي داخل المدرسة مشاهدينا الكرام ضيوف هذه الحلقة اليوم الأستاذ أسامة عنتر الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم بنرحب بك في قناة رحمة أسامة ومعنا أيضا الدكتور محمد الشامي أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى أورام الأطفال 57 3 57 وحضرتك منورنا دكتور محمد إن شاء الله طبعا اللقاء الثالث ما شاء الله في قناة الرحمة ربنا يخليك ربنا يكرمك وانتم مشكورين كلهم إن شاء الله في البداية أستاذ أسامة يعني عايز أبدأ بحضرتك طبعا الموضوع بتاع المدرسة النهاردة مرتبط بيك أكتر من دكتور محمد ودكتور محمد هيبدأ يحط لنا حلول للمشاكل اللي بتواجه المدرسة أو بتواجه الأخصائي النفسي مع الطلبة بسبب موضوع موضوع التأخر الدراسي آه عايز أتكلم في البداية على موضوع المنهج الدراسي كسبب من أسباب آه التأخر الدراسي فحضرتك آه يعني كيف ترى أثر هذا المنهج الدراسي على توافق الطالب نفسيا في الحقل التعليمي بسم الله الرحمن الرحيم والله يا دكتور أنور هو المنهج الدراسي جزء أساسي من العملية التعليمية نعم. لا يمكن ينفصل عن الطالب ولا يمكن ينفصل عن العملية التعليمية نعم. وكل ما يكون المنهج الدراسي متقارب مع المستوى العقلي للطالب كل ما ما يستطيع الطالب انه يدخل في العمليه التعليميه بتوافق نعم اما اذا كنا حاطين بعض المناهج التعليميه اللي اعلى من مستوى القدرات العقليه للطالب فبيبقى من الصعب جدا انه يتوافق معاها وبالتالي بي بيصل الى درجات تحصيليه اقل بكثير اقل بكثير جدا من زمايله وده بيخليه يلجا الى الهروب من العمليه التعليميه نعم. يعني ممكن ما يكونش يعني آه الهروب هنا مش بالضروره يكون ضعف ذكاء لكن عدم توافق بين الطالب وبين المنهج الدراسي مم. المناهج الدراسيه غالبا الهروب من المذاكره يعني اه الهروب ك... آه يعني الهروب من الموقف بطريقه انسحابيه مم. لانه مش قادر يواجه الاحباطات اللي بيواجهها باستمرار نتيجه لتفوق ان في ناس احسن منه احسن منه و... مم. وتفوق المنهج الدراسي عليه بيعمل له باستمرار احباطات م. يعني الطالب بيحبط ويفشل في كثير من المحاولات للتوافق الدراسي م. فبيخليه يهرب بصوره انسحابيه م. من متابعه المنهج الدراسي وبالتالي احنا عايزين نوجد بعض الحلول او فرنسا عملت حل جميل قوي اللي هي عملت مقياس ذكاء للطلبه وحاولت تقسم الطلاب وفقا لمعامل الذكاء على مجموعات وكل مجموعه يكون ليها منهج يتوافق مع المستوى العقلي ليها نعم. لان من الصعب جدا او مش من الضروري ان انا اعرف مستوى ذكاء الطالب منخفض وبعدين ادرس له نفس مستوى المنهج اللي م. بيتناسب مع مستوى ذكائه اعلى نعم. لان مش مستحيل انه هيستوعبه نعم. وهروب الطالب من العمليه الدراسيه بيحاول انه يعملوا بعض عمليات التعويض السلبيه جدا طيب اظن يا استاذ اسامه الوضع هيبقى مختلف عندنا في مصر عن فرنسا طبعا لفروق كبيره جدا آه. بيننا وبينهم فروق برضه مختلفه ولا احنا, احنا عايزين نناقش الفروق الفرديه خاصه في مجتمعنا المصري او في المجتمع العربي بصفه عامه آه تعال نشوف الحل مع الدكتور محمد الشامي هل من الممكن ان احنا نوجد حل لهذه الفروق الفرديه بين الطلبه وبعض داخل المدرسه هو الاول ما ندور على السبب بتاع الفروق الفرديه سبب الفروق الفرديه دي طبعا في في جزء عامل وراثه عامل جينات عامل بيئه والثقافه اللي اتربى فيها الطفل لو احنا قدرنا نسيطر على الظروف دي احنا مش هنقدر نسيطر على عامل الوراثه لان نعم. ده حاجه في الجينات نعم. ولكن اذا كنا احنا نقدر نسيطر على ظروف البيئه وان احنا نطلع الاطفال في بيئه م. كويسه في بيئه يقدروا يحصلوا على ثقافه كويسه اللي هي ما قبل سنين الدراسه فده هيوفر كتير في في المجهود اللي هيبذل في الطالب علشان يبقى متفوق دراسيا م. كويس الفروق الفرديه دي لازم هتكون موجوده على مر السنين لان ده سبحان يعني الله سبحانه وتعالى مش هتتحل نهائيا يعني مش هتتحل نهائيا ولكن ممكن تعدل يعني م. ممكن طالب مثلا هو ترتيبه الخامس في الفصل ممكن نزقه لغايه يبقى الاول الثاني الثالث ممكن الفروق دي ممكن يقدر يتعامل معاها اذا كان في مشكله عند الطفل او عند الطالب ممكن نسيطر عليها ايه سبب تاخره الدراسي ده اللي احنا عايزين ندور عليه سببه اما في الطفل نفسه نعم. اما في الاسره اما في اما في المدرسه او في المدرس تمام.
اللي بيديله فاحنا لو دورنا على السبب وتعالج هذا السبب نقدر نوصل الطفل ونحل الفرق الفردي اللي بينه وبين اللي طالع في المركز الاول تمام؟, تمام يبقى احنا لاول حاجه هندور على السبب اتنين هنعالج السبب يبقى السبب في الطفل الطفل مش مستوعب الماده دي عنده مشكله في ال- الكتابه عنده مشكله في القرايه عنده مشكله في نموه العقلي عنده مشكله في ظروفه النفسيه اللي بتخ... ال- وهو بيحضر الدرس عنده مثلا آه، قلق خوف زعلان او في اكتئاب عنده مشكله مرضيه معينه عنده تعب في صدره وفي بطنه بت... بتعوقه عن تحصيله ال 100% زي يعني في الطالب رابط الأول.
بين المشاكل الجسمية الصحية والمشاكل النفسية في رابط اكيد لان مش ممكن واحد هيكون استيعابه 100% طالما هو في حاجه بتوجعه في الم موجود في جسمه فده عمال بيشتت ذهنه عن ان هو يقدر يستوعب الماده كامله يستوعب شويه بعد كده الالم يشتت تفكيره الى الى الالم ده تمام فاحنا لازم ندور على السبب السبب ده هو اللي هيخلينا نعالج المش... الفروق الفرديه بين الاطفال وبين بعضهم تمام.
ومع ذلك برضو هنقول كل الاباء عايزين اولادهم يطلعوا الاوائل ولكن في الاخر هيطلع في اول واحد فقط او اول مكرر بعد كده في تاني في تالت في رابع لازم هيفضل في فروق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق نعم، صحيح.
ده من... آه، القدرات العقليه ده من رزق الله سبحانه وتعالى صحيح آه، يعني كلام الأستاذ أسامة وربطه بموضوع اللي حصل في فرنسا أو الفكر الفرنسي فهل بالفعل ممكن نطبق الكلام اللي حصل في فرنسا ده مثلا عندنا في مصر؟
احنا احنا ممكن نطبق آه، اذا كنا احنا مه- مهيئين الجو المناسب للطفل من من صغره التربيه الصحيحه ف- للطفل من من اول يوم اتولد فيه هو بيخش مدرسه على سن ست سنين وبيخش قبلها حضانه او كي جي في السنتين قبلها لو احنا هيئنا الظروف المن- الكويسه ممكن بعد كده نكمل زي ما عملوا في الدول الاجنبيه نعم صحيح انما احنا عندنا مشكله ان احنا بنتكلم في في في يعني مستويات مختلفه كتير في الثقافه والبيئه والجينات كمان فعندنا مثلا المتربي في القاهره غير المتربي في ال- الارياف غير المتربي في الصحراء الغربيه او الشرقيه او او في سينا او او كل ده بيختلف في العامل الذكاء فاحنا لما بنوحد عليهم المنهج صح بي- بي- بيبقى فيه صعوبه على الطفل ولكن احنا علشان نقدر ن- ن- نقيم الاطفال لازم نش- نشوف الفروق اللي عملت ال- الفروق الفرديه دي العوامل دي كلها لازم نعالجها تمام آه، أستاذ أسامة هل هناك فاصل بين المدرسة والبيت أو الم- م- الأسرة آه، في عملية التأخر الدراسي آه، بيسبب مشكلة في التأخر الدراسي أو أحداث التأخر الدراسي داخل المدرسة؟
طبعا هو مش ممكن نفصل بين المدرسه وبين ال- وبين ال- الاسره أنا بتكلم على الواقع الموجود الواقع الموجود فيه انفصال تام الاسره ترى المدرسه على انها يعني الطالب الاول بيرى المدرسه على انها عوا- عامل من عوامل الضغط النفسي عليه مفيش اي هوايات مفيش اي ممارسات الانشطه بينظر للمدرسه على انها شيء ضاغط على اعصابه انه رايح هيتسال عن واجبات هيعاقب باستمرار وبالتالي لا يرى فيها اي نوع من انواع الترفيه الاسره بتنظر للمدرسه على انها هي دي الاداه او الوسيله اللي بتز... بتبتز اموالهم لفشل المدرسه في اداء دورها وبالتالي بيلجا الطلبه والاسره للدروس الخصوصيه فبتبت... فالاسره نظرتها للمدرسه دلوقتي اتغيرت تماما نظره الاسره للمدرسه ان ديت ال- المؤسسه اللي بتحاول تستنزف كل اموال الاسره المدرسه اصبحت بتنظر للاسره نظره سلبيه هي كمان لان المدرسه بتنظر للاسره انها بتخرج لها طفل جاي لها طفل يعني مصاب ب- بكتير من ال- الاضطرابات السلوكيه جاي الطفل طبعا مستعد ومهيأ ان المدرسه دي بقت شيء سلبي بالنسبه له جاي الطفل ما عندوش اي استعداد يتعاون مع المدرسه جاي طبعا بيعاني من اضطرابات عصبيه بيعاني من مشكلات العدوان والعنف ال- اللي سبقت سن المدرسه حتى بيعاني من بعض المشكلات زي العدوان الكذب ده بيجي نتيجه لان الاسره هي اللي زرعت هذا الامر صحيح.
الاسره هي اللي كونت هذا السلوك اللي راح بو اللي الطالب بياخد هذا السلوك ويذهب به للمدرسه المدرسه عايزه تتنحى عن دورها الاخلاقي المدرسه اصبحت بتتنحى عن دورها الاخلاقي وان كل دورها آه، العمليه التعليميه اللي بتفشل بصوره كبيره في ادائها لان العمليه التعليميه قائمه على العمليه الاخلاقيه مش ممكن طالب ه- هقدر اديله الاستيعاب العقلي الا اذا احترم المعلم نعم.
ولا اذا كان بيوقر عمليه المدرسه بيوقر المدرسه كمؤسسه دي مؤسسه لابد ان انا اتعامل فيها ان انا رايح اكتسب معلومات مش عشان ان انا رايح عمليه تخريبيه او عمليه عدائيه او او ال ال ال ال الزرع السيء اللي اصبح او الفكره السيئه عند الطالب حول المدرسه انها عقاب وانها عنف وانها صوره سلبيه للمجتمع فطبعا الاسره لابد انها ترجع تاني تتواصل بالمدرسه تمام مش معنى التواصل اننا نقول ان الاسره تتعامل آه، بعنف لازم الاسره الاول تخرج لنا مخرج جيد بحيث انه ي- نقدر نستفيد به في المدرسه تمام.
لان طبعا لو لما اجيب مخرج سيء المدرسه هتتعامل معاه ازاي تمام تمام انا ليا سؤال في النقطه ديت مرتبط بالتعليم في الفتره آه، ما قبل ال- ال- المرحله ال- الاعداديه او المرحله الثانويه ولكن بعد ما ارجع للدكتور محمد اقول له آه، الكلام اللي قاله الاستاذ اسامه طبعا آه، شيء انا شايف انه كلام منطقي وواقعي وده حاصل فعلا في مجتمعنا ازاي آه، نعمل رابط وتواصل بين المدرسه وبين ال- ال- البيت أو الأسرة و- وهل التقصير هنا من ناحية المدرسة ولا من ناحية الأسرة من ناحيه الاثنين نعم ال- دايما لو في مشكله بين في علاقه بين فردين المشكله في الاثنين مش مشكله في شخص واحد اكيد المشكله جت من طرف والتاني مسك له على المشكله دي او او وقف له على المشكله او قال له انت سبب او او ف- فالمشكله في الطرفين إذ الاسره هي بتربي في الطفل من ساعه آه، ما سنة عنده سنه سنتين آه، حب التعلم حب التعليم واهميه المدرس وال- والمدرسه وقد ايه ان الكلام ده بيفيده هو لشخصه مش ل... مش لحد تاني هو ه- هو بيستفيد من المدرس ومن المدرسه عشان هو ينفع نفسه وبعد كده ينفع الناس فالاسره بتربي في الطفل حب التعليم وح- والتعلم وقد ايه ان ان ان ان دخوله في هذه المنظومه الدراسيه هو ده اللي, اللي هيخليه يعني لو هو في المنظومه كويس هو هيستوعب كويس وهو هيتفوق كويس اما اذا كان هو مشاغب وعامل مشاكل وبيروح المدرسه وما بيسمعش كلام المدرس وممكن يعتدي على المدرس او يعمل شله هو وال- و- واصحابه في ان هم يعملوا شغب في المدرسه فده برضو المشكله ترجع للاسره ومشكله برضو ترجع للمدرسه صحيح.
ال- المدارس الجديده اللي طالعه المدارس الانترناشونال عملوا ال ال ال آه، عملوا ضبط شويه لسلوكيات الطفل وعملوا برضو آه، آه، مساحه لحريه الطفل ان هو يعبر عن رايه وان هو يعبر يعني يمارس نشاطاته فاصبح الطفل حاسس ان المدرسه أف- يعني مكان تاني زي زي البيت او بيته التاني نعم.
على عكس المدارس ال- في حتى ال- ال- فروق فردية أخرى بين المدارس وبعضها اه ال- اسمح في لي- فرق بين مدارس الحكومه واللغات وال international في في تسمح لي يا دكتور ناخد اتصالات ولا تحب نكمل ال- ال- الحوار آه، زي ما آه، اسمح لي معايا الأم منا من المنصورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا أم منا أهلا بيك آه انا كنت بسمع دلوقتي البرنامج عن التأخر الدراسي نعم كنت عايزة اعلق بس على حاجة اتفضلي آه تحت التأخر الدراسي مش آه سببه لا البيت ولا المدرسة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص اتفضلي يعني انا عندي بنتي بسم الله ما شاء الله يعني ممتازه نعم.
وطموحها كبير وعلى طول من الاوائل ومتفوقه ما شاء بس الله.
بتواجهها صعوبه المناهج نفسها المناهج صعبة مضغوطة حاطين مناهج رهيبة مم.
العيل بيبقى عن... لازم يحصل لازم يحفظ البنت كل يوم بتقعد تذاكر من بعد رجوع المدرسة تقعد تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ علشان هي مطالبة بامتحان مطالبة بمذاكرة مطالبة بتسميع وعلى فكرة هي نادرا لما بتاخد درس في مادة وده آه، بيبقى جميل.
نادرا جدا لأن جميل.
هي متفوقة فعلا مم.
بس كل ما أجي أسألها عاملة إيه تقول لي ماما عارفة لو يسألوني أنا وال- وزمايلنا ندرس إيه هتبص تلاقي كل واحدة مثلا إيه تقول أنا هدرس مثلا رياضة هدرس كيمياء هدرس فيزياء هدرس كذا هندرس حاجة بنحبها مم.
إنما لو شفت منهج أولى ثانوي صعب صعب المنهج ده كله يتاخد في ثلاث شهور مم.
اللي هم الترم الاول وبعد نعم.
كده بيتغير في الترم الثاني ده المفروض يتاخد على سنه كامله مم.
ده بالنسبه للثانوي صحيح.
فده بيخلي العيل ما, ما, ما يبدعش مم.
ما يتفوقش نعم.
لا ده بيفضل حاصر نفسه مم.
في منهج لازم يخلصه طيب علشان- آه، يا أم منا آه، نقول إيه بقى للناس اللي بتجيب في الثانوية العامة فوق المية في المية دلوقتي بس 100% ازاي ده اللي انا نفسي افهمه 100% ده ده معناه ان هو بيدخل آه، مستوى رفيع قدرات حاجات من كده انما 100 من في 100 يعني هو عبقري لدرجه انه القلم ما بيغلطش صحيح حاجه غريبه مم.
التفوق بقى مو- موضوع درجات مم.
مش موضوع ابداع مم.
ما عادش فيه الطفل ما عادش عنده ابداع الطفل بيفضل في سن ابتدائي بيبقى حلمه جميل جميل عايز ابقى د- ع- في علم ع- عالم من علماء الفلك عايز عايز عايز يفاجئ بمنهج يحطمه ما هو لازم عشان يدخل يبقى عالم في الفلك ولا دكتور ولا مهندس مم.
لازم يعني يحفظ المنهج المكدس ده لازم عايز له مش 24 ساعه يعني آه، آه، كلام جميل يا أم منا وأظن الرسالة وصلت و- والدكتور محمد يعني قال على حل ب- بالنسبة لموضوع الفروق الفردية كمشكلة المنهج الدراسي مش عارف حضرتك متابعانا من الأول لا ولا انا كنت لسه فاتحه البرنامج اه يعني اتكلمنا على الجزئيه بتاعت المنهج الدراسي ولكن احنا هنقول برضو ان الاسره و- وال- والمدرسه لهم دور ف أيوة.
آه، الاسره والمدرسه لهم دور بيكمل هذا الدور موضوع المنهج الدراسي ايضا من ضمن هذه الادوار ب- بنشكرك ونتمنى تتابعينا ان شاء الله لاخر الحلقه ان شاء الله يكون في فايده من الدكتور محمد والاستاذ اسامه ان شاء الله شكرا
عاوز اعلق نعم، على ال- اتفضل.
على كلام ام منى ام منى صح؟
نعم اتفضل آه، هي انا معاها في موضوع ان في فعلا مشكله في المناهج و... وان هي مثلا ت- تبث العبء كبير على الطفل او الطالب ولكن آه، ال... ال... ال... احنا مش هنقدر ان كل شويه نلوم المنهج يعني المنهج ده فعلا موضوع على اسس علميه صح هو احنا انا معاها ان في مشكله في المنهج ولكن احنا دلوقتي احنا موقفنا هنا في الم... في البرنامج واحنا عملنا برنامج عشان احنا نحاول نساعد الطفل يواجه هذه المناهج انما احنا اذا كنا بن... بنلوم المناهج فاحنا الكلام هيكون مش معانا او مش مع الاطباء ولكن هيكون مع ال... الهيئه فاحنا احنا هنا اهو علشان نساعد الاسره ونساعد المدرسه ان هم يحلوا المشكله اللي او الصعوبات اللي بتواجه الطالب ولكن انا انا معاها فعلا ان المناهج بتسبب عبء وخصوصا مناهج سنه اولى ثانوي اللي هو الطفل او الطالب بي بيدرس جميع تقريبا التخصصات علشان يبتدي يختار هو هيخش علمي ولا ادبي في خلال مراحل الثانويه العامه آه، في تعليق استاذ اه هو أسامة؟
يا دكتور انور في مشكله مش مش المنهج بس ال- المنهج ممكن يكون كويس المشكله في طريقه التعلم طريقه التعلم اللي بنلقن بيها الطالب احنا لسه لحد الان متمسكين بطريقه اللي هي مستوى التعلم السطحي او مستوى المعالجه اللي السطحيه هي للمعلومات طريقه المخ.
ال- المذاكره طريقه الس- الطريقه السطحيه ان انا احفظ الطالب مش مدرك تماما هو بيحفظ المعلومات دي ليه وكمان في فصل بين المنهج دي اكبر مشكله بتواجهنا الفصل بين المنهج الدراسي ومين الاستفاده العمليه منه في الحياه طب تسمح لي يا استاذ اسامه معايا بس اتصال ناخده وبعد كده نرجع لحديث حضرتك ام محمد القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله بخير اتفضلي يا ام لو محمد سمحت عايزة اسأل الدكتور على حاجة يعني اتفضلي معاكي هو ابني عنده 11 سنة يعني نعم وحضرتك هو عنده تأخر دراسي وبعدين نعم.
أنا عملت له اختبار ذكاء آه، قالوا 93 يعني فطلع عنده كهرباء في الناحية اليمين وكده مم.
فالدكتور قال لي آه، إن دوت ما تدخليهوش لو- هو دلوقتي في ابتدائي قال لي ما تدخليهوش آه، آه، ثانوي عام يعني دخليه آه، فني فانا نفسيا والله متدمره جدا وابني عايز يبقى حاجه كويسه يعني وشقي جدا فانا انا عايزه الدكتور بس معلش ي- يقول لي اعمل ايه يعني طيب هو على هو واحد حاضر اتنين تلاته بس يفهمني اعمل معاه ايه بقى تاخره الدراسي آه، في النمر كلها من صغره نعم من صغره هو متاخر دراسيا اه متاخر دراسيا من صغره حضرتك طب حضرتك بتقولي هو شقي شقي شقي آه، الى اي درجه نعم هو شقي الى إيه- الى اي درجه هو حضرتك ما بيقعدش ساكت يعني هو بس هو حضرتك هادي شويه يعني ممكن بيعمل مشاكل مثلا يقعد يتنطط عايز ينزل الشارع مثلا كل شويه آه، في المدرسه يعني يجي مثلا ي- يذاكر زي ما اكون يعني مش عايز يبص في الكتب يعني عشان نقعده دقيقتين مثلا على بعض عشان يذاكر مثلا ما بنعرفش نمسكه عايز يقوم يعني محدش حتى يعني انا عن نفسي آه، آه، اخته آه، ابوه كده محدش ايه قادر عليه ان هو يقعده يذاكر وكده يعني هو من نفسه مش عايز يعني مش عايز الكتب زي اللي مش طايقها بيحس ان تمام.
هو شايل حمل على نفسه ومش عايز ي...
طيب الرساله وصلت يا ام محمد ربنا يجزيك كل خير بس جزاك الدكتور الله.
يقول لي مثلا إن شاء اعمل الله.
معاه ايه حاضر.
يعني واحد اتنين تلاته عشان انا عايزاه ابقى كويس في الدراسه وعايزاه يدخل ثانوي ومش عايزاه يدخل فني زي ما الدكتور الكهرباء بتاع المخ والعصب قال ان شاء الله يدخل الجنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا أم محمد السلام عليكم.
آه، آه، بالنسبه ل- لموضوعنا يا استاذ سامي اللي كنا بنتكلم فيه آه، المشكله اللي حضرتك كنت آه، اثرتها وموضوع ان مش المنهج بس مش المنهج هي طريقه التعلم احنا لسه لحد الان متمسكين بطريقه التعلم السطحي للمعالجه اللي احنا بنجبر الطالب فيها على حفظ بعض المعلومات ونلقينه بعض المعلومات وما نبينلوش ازاي يستفيد من هذه المعلومات في الحياه العمليه فهو الطالب بيفقد الثقه في المعلومات لان ما بتفيدوش احنا عايزين نخلق انسان مفكر مش انسان متلقي بحيث ان في اي موقف ما يقدرش يتصرف ودايما نقول ان الذكاء قدره عامه احنا عايزين نكسبه الذكاء والذكاء ده قدره عامه بتساعده على حل المشكلات الجديده نفاجئ ان الطالب حافظ بعض المعلومات ما بيستطيعش ابدا يستفاد بيها في حياته العمليه وبالتالي بيفقد الثقه في العمليه التعليميه لكن احنا عايزين نست- نستخدم الطريقه الجديده اللي هي طريقه آه، المستوى العميق للمعالجه ان الطالب يبقى له مشاركه ايجابيه في ايجاد المنهج المتعلم يعني مش بالضروره ابدا ان انا اجيب المدرس مدرس يقدم المحتوى النهائي للماده طالب يحفظ هذا- هذا المحتوى دون اي فهم احنا عايزين الطالب يقوم بدور ايجابي في عمليه الماده العلميه الم- يعني نعمل جزء على الابحاث نبدا نطور مناهجنا بحيث انها تعتمد على الت- الطريقه العمليه نقدر نربط الواقع او المنهج اللي احنا بنقدمه للطالب بيبذل فيه مجهود كبير جدا بيبذل فيه مجهود في حفظه كبير جدا عايزين بقى يستفيد من هذا المجهود طيب إن- آه، لو لو لم يطبق هذا ال- الكلام واصر ال- ال- ال- القائمين على هذا المنهج ان المنهج هو هو آه، هل حضرتك ان شاء الله ممكن توجد لنا حل لطريقه استذكار طيبه ان شاء الله نقولها ل- لابنائنا ان شاء الله يقدروا يعتمدوا عليها والله هو طريقه الاستذكار جيد او طريقه الاستذكار الفعاله اه أه، بتعتمد ه- هتقولها على نقاط.
بعد ما الدكتور محمد ان شاء الله يجاوب الاخت ام محمد على آه، موضوع آه، الولد اللي 11 سنه وعنده مشكله آه، التاخر الدراسي من الصغر طبعا حضرتك كنت سامع السؤال فايه الحل آه، اولا هو الام بتقول ان هو عامل اختبار ذكاء واختبار ذكاء 93.
طلع 93 ف 93 دي نتيجه كويسه جدا يعني طبيعي زي زي رفقائه الكويسين تمام.
ومساله الكهرباء اللي في المخ اللي طالعه في رسم المخ دي ما تاثرش على مستوى ال- مستوى الاستيعاب او جميل.
الذكاء بتاعه فهو ممكن يكمل عادي ما فيش مشكله ممكن يكمل في التعليم الثانوي العام ولكن هو هو مشكلته واضح ان هو شقي او مش داخل في في في منظومه سلوكيه وتعليميه واضحه يعني إيه؟ يعني الولد بيمارس سلوكيات خاطئه بيتشاء ما بيقعدش على بعضه بحيث ان هو ما ما بيقعدش يذاكر ما بيسمعش الكلام بيعمل اللي هو عاوزه ده اللي احنا عاوزينه ان هو لازم الاول يتظبط سلوك الولد في البيت سلوك ان هو ازاي بيسمع كلام الام ازاي بيسمع كلام الاب ازاي ان هو لما بيتقال له حاجه لازم بينفذها وان هو لو ما نفذش هتبقى في مشكله او بيبقى في عقاب للطفل لو هو بدا بدا يمشي في في ال- في المنظومه دي المنظومه السلوكيه دي هيبتدي بقى يسمع كلام الام والاب في المذاكره لازم هتذاكر علشان هتنجح وتجيب درجات كويسه لو ما ذاكرتش وما نجحتش او او ما ذاكرتش وما جبت درجات وحشه هيبقى في مشكله وعقاب والكلام ده بنبدا فيه من اول السنه الدراسيه وبنتابع مع الامتحانات الشهريه ما بقعدش استنى لغايه اخر السنه آه، و- و- وحاسبه ساعتها لا بحاسبه اسبوع باسبوع او اسبوعين باسبوعين بحاسبه في فترات قليله عشان بعد كده يبقى اشوف النتيجه يعني في الآخر.
يعني في اسباب ورا تاخره الدراسي غير موضوع نسبه الذكاء وموضوع الكهرباء هو نسبته كويسه الكهرباء مش هتاثر عليه في مستوى الزج... في مستوى التحصيل تمام ولكن هو محتاج تعديل للسلوك بتاعه سلوكه اللي هو اللي هو الشقاوه العام.
وال- والشغب ده محتاج ان هو يتعدل تعدل سلوكه في البيت الاول في سمعان كلام آه، ابوه وامه ان هو لازم ي... حتى في- يعني ما... ممارسه حياته الطبيعيه لازم يكون في ن- في نظام نظام ابوه وامه بيحطوا له نظام هيعمل ايه ومش هيعمل ايه ولو عمل حاجه غلط بيتعاقب عليه وال- ومن النظام بتاع ال- ال- الحياه اليوميه ان هو بيذاكر بيذاكر في اوقات معينه ولو ذاكر النهارده هيلعب بعد بعدها مثلا بساعه له وق- وقت راحه بياخده بعد بين المذاكره لو ما ذاكرش مش هياخد وقت الراحه ده او او ان هو ينزل مثلا يلعب مع الاولاد او يروح يلعب جيمز على الكمبيوتر كل ده نتيجه لمذاكرته ما ذاكرش مش هياخد ال- ال- ال- ال- الثواب ده الثواب اللي هو الم... اللي هو العاجل على طول لان في س- ثواب مؤجل اللي هو النجاح بالتفوق فلازم الولد يتعمل له نظام في في حياته نظام س- في سلوكه ما ينفعش ان هو يفضل شقي كده هو ما بيسمعش الكلام لا لازم نظام في حياته في سمعان كلامه ونظام لمذاكرته ويشوف و- وهنطبق نظام الثواب والعقاب اللي اتكلمنا عليه اكتر من مره بدون الضرب عقاب بالحرمان ويكون العقاب في في في في ثواب في الاول والثواب عاجل ومؤجل يعني عاجل ان هو بي بي بيثاب بعد في نفس اليوم ان هو لو ذاكر مثلا هيلعب لو ما ذاكرش مش هيلعب وفي ثواب بعد في اخر الاسبوع مثلا يوم الجمعه مثلا اجازه لو هو ذاكر طول الاسبوع وفي ثواب بعدها لو مثلا نجح في الامتحان هياخد جايزه معينه كمثال تمام آه، استاذ اسامه آه، ط- طريقه طيبه للاستذكار يستفيد منها ال- ابنائنا والله هي دي مشكله يا دكتور انور ان كتير قوي الطلبه بتوعنا بيذاكروا بصوره غلط وبالتالي ادخال المعلومات للمخ بيتم بسرعه ناقصه فيكون من السهل نسيانه ودي مشكله بيعاني منها كتير قوي طلاب الثانويه العامه انه دايما يشتكي من مشكله النسيان ان انا بذاكر وبعد ما اذاكر افاجئ ان انا مش عارف احل اسئله او افاجئ ان الاستاذ المدرس بيسالني ان انا مش عارف استوعب ال- الكلام اللي انا ذاكرته قبل كده فبقول ده بيرجع الى عيوب في عمليه الاستذكار نفسها احنا عايزين عمليه الاستذكار بتاعتنا تكون عمليه نشطه يعني في افكار آه، لابد ان الطالب يتمسك بيها في عمليه الاستذكار ولابد انها تعدل احنا عندنا الطالب او فئه كبيره من الطلاب بيعتقد ان المذاكره دي عمليه تكميليه يعني ما بياخدهاش على انها دي شغلته المفروض الطالب يعتبر ان المذاكره ويهيئ نفسه نفسيا ويغير المفهوم النفسي عنده عن المذاكره الناس معتقده ان المذاكره دي عمليه تكميليه ان انا خلاص انا لعبت وعملت وسائل الترفيه ورحت الدروس ورحت المدرسه وزرت اقارب واشبعت هواياتي بعدين ادور على الاستذكار بقى بعدين نقول لا طالب كونه طالب اذا الاستذكار او المذاكره هي العمليه الاصليه والعمل الوظيفي بتاعه زي ما المدرس بيبقى رايح عارف ان دي وظيفته فعامل لها وقت محدد و- ومستعد انه يتعب فيها احنا عندنا الطلبه يعني مش عايز يذاكر على مكتب عايز يذاكر هو نايم فطبعا ده كلام مش مظبوط ابدا لان المفروض ان انت تيجي تقول للطالب طب انت بتذاكر وانت نايم ليه؟ يقول لك لان انا ضهري بيوجعني طب ما الطبيعي ان انت في شغلك انك تتعب الطبيعي في في شغلك ان انت تتعب لكن الفكره النفسيه عندهم ان المذاكره دي عمل تكميلي فبيخليه دي باي صوره وبعدم اتقان كان عايزين نغير الاول مفهومه النفسي طيب عن أنا كلمه أنا المذاكره برضو في نقطة مهمة جدا موضوع الاستذكار مع ال- ال- الموسيقى زي ما بيعم- بيحدث مع معظم ال- ال- الناس قاعد يسمع موسيقى يسمع كاسيت وهو بيذاكر آه.
فانا مش عارف ازاي الاستيعاب هل بيستوعب الاغنيه ولا بيستوعب ال- ال- يعني ده ده يعني غير موضوع ان موضوع الحرمه او الحل ده موضوع تاني فيعني اسمح لي معايا اتصالي اتصالين وبعد كده نرجع لموضوعنا ام محمد من القليوبيه السلام عليكم اخت ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم اتفضلي الله خير وجزاكم ان شاء الله لا لو سمحت ممكن اكلم الدكتور معاك يا اختي اتفضلي ولا يا دكتور انا عندي طفل خمس سنين نعم.
وكان بسم الله ما شاء الله عليه يعني بحفظه القران ومستجيب معانا ومع الشيخ وكده بس بقاله فتره يعني حوالي شهر او كده بيحفظ بصعوبه جدا ومش عاوز يحفظ وبيقعد بقى مع الشيخ بطريقه يعني مش كويسه ومش عارفه اعمل صراحه معاه ايه وصعبان عليا يعني ان هو ف- يعني حفظ يعني جزء ونص من القران وهو عنده خمس سنين لسه في كي جي 1 وبعدين اسلوبه معانا مش بيعجبني يعني متدلع زياده عن اللزوم وبعدين لما نقول له هات الحاجه يعني مش عاوز عاوز تعامله مثلا
مم.
يعني ما عاوز بيسمعش طولة الكلام يعني.
بال بس ما فيش طولة بال بصراحة يعني ان الواحد يصبر عليه اكتر من كده يعني آه.
باباه بيعامله ب- كويس بس انا بتنرفز عليه بسرعة طيب حاضر امال مين اللي بيدلعه ده؟
م- شكرا آه.
السلام عليكم.
طيب ماشي شكرا معايا ام عمرو من القليوبيه السلام عليكم اتفضلي يا ام عمرو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا ام عمرو الله اتفضلي يخليك يا دكتور اتفضلي آه انا زي ما بقول لك يعني عندي آه عمرو كده في بدايه الدراسه نعم.
يبقى شاطر وكويس و- ويبقى بم- يعني مستواه حلو ابوه يسال عليه يقولوا له مستواه كويس مم.
آه في ال- بعد ما يقدم في الت- الت- الدراسه بتاعته يبتدي يتاخر آه، دراسيا ايوه لو سمع اغنيه اسمعها كويس قوي من اول مره مم.
في دماغه لو سمع ك- كلمه يعني انت بتكونش عايز تسمعها يسمعها و- وت- وتمسك في دماغه مم.
و- وبيبتدي كل ما يتقدم في الشهور بيبتدي يتاخر دراسيا دراسيا مم.
برضو عندي ولاد اختي آه، في ابتدائي كده يبقوا كويسين قوي مم.
آه، يجوا في ال- ما يعلوا في الت- في التعليم نفس المشكله يعني يا ام نفس عمرو المشكله نفس يتأخروا.
المشكله طيب حاضر يعني مش حاضر.
عارفه المشكله دي اني اعالجها ازاي حاضر يا ام عمرو آه، معايا اتصال اخر الحاجه رحمه من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا أنا حاج رحمه يعني ليا التماسات مع ولادي الدكاترة ربنا يعزهم ويجازيهم ربنا كل يبارك خير فيك.
يا رب ويكتر من أمثالهم يا قادر يا كريم آمين يا رب.
يعني فين الجدوى من المادة العايلة قبل أما يجي ينطق ندخله الجامع يحفظ القرآن الكريم ما احنا لو حفظنا القرآن الكريم نعم.
اللغة العربية دي هتسهل لنا حاجات كتيرة في تعليمنا وفي خلقاتنا وفي سلوكنا ويطلع البيت منشوق على على أسرة طيبة أسرة خير أسرة فيها رحمة ومودة وحب طب ما احنا نمسك الطفل من مصغره ونعلمه نعلمه لأن الطفل في ال- في السن اللي هو من ثلاث سنين وأربع سنين وأنت طالع حضرتك بيلقط وبيستوعب والحفظ عنده بيبقى جميل وحلو طب فين السلوكيات دي؟ احنا اتحرمنا منها للأسف صح.
صح. الام بتجيب عيل واتنين وتقعد تدلع وتعمل اتحرمنا فين الدين اول حاجه الدين الدين الدين وجزاكم الله كل خير وجزاكم يا حاجه رحمه ونورت قناه الرحمه شكرا آه، دكتورنا آه، نرجع لأم محمد من القلوبية والطفل اللي خمس سنوات وموضوع الحفظ في القرآن آه، بصعوبة ودايما بيعمل شقاوة مع الشيخ اللي بيحفظه فطبعا آه، يعني حتى الكلام ما بيسمعوش فالأم طبعا يعني الظاهر من كلامها إن في شيء من الملل آه، واضح ان يعني الام لازم تراجع الشيخ ايه اللي بيحصل او تراجع حتى الطفل ايه اللي بيحصل في اثناء حلقه التحفيظ دي هل الط- هل الشيخ مثلا بيضرب بيستعمل بعض القسوه زي ما برضو ممارسات كنا بنشوفها زمان ايام الكتاب وان هو الشيخ المشهور بالدقن الطويله والعصايه الطويله واللي كان الدقن بيطول.
الطويلة فيه مشكلة؟
لا انا قصدي ان هو كان ال- الهيئه المعروفه نعم.
لل- للشيخ إن هو نعم.
كان لازم يكون معاه عصايه وبيطول آه اخر ال- اخر الطفل قاعد بالعصايه آه ال- دي نمره واحد هو الشيخ م- طريقه الشيخ في تدريس القران او تعليمه آه تاني حاجه سلوك الاطفال نفسهم ال- اللي مع الطفل في الحفظ هو الاطفال بيعملوا ايه ممكن الاطفال مثلا اثنين ثلاثه اربعه بيعملوا شغب والطفل استهواه الموضوع و- و- وحب يعمل زيهم وخلاص بقت بقت مجموعه آه، في وسط في وسط الاطفال فبوظ الاطفال التانيين او بي- بتعدي الاطفال التانيين هم نعمل شغب بقى صحيح.
كلنا وما نحفظش فلازم احنا نراجع الشيخ والطفل انت بتعمل كده ليه ولازم بعد كده نحط قيود على الطفل في آه، قد ايه بيحفظ في اليوم وقد ايه لازم هيسمع وقد ايه آه، لو لو لو ما سمعش هت- هي- هيبقى في عقاب معين يعني الطفل خمس سنوات مجمو- مجموعه الاقران ممكن تاثر اه عليه ممكن تاثر عليه وده نفس السؤال برضو اللي لل... لل... نفس الاجابه للام ال- التانيه اللي سالت صحيح.
على هي واولاد آه، خالها موضوع أو ال- ولاد- الطفل متميز في اول الدراسه وبعد كده آه، ب- ب- بيبدا آه، هو يعني يعني هو في مشكله يخيب هنتكلم فيها خاصه بالطفل ولكن برضو هو قال ان هو الولد واولاد خاله او اولاد خالته آه، فيهم نفس نفس المشكلة، نفس المشكله نفس فهو المشكلة.
الاطفال بيعدوا بعض فلازم احنا نشوف ايه ال- ايه المشكله هل في جو معين هم بي بي بيعدوا بعض فيه هل في جو شغب في جو ان ان س- سلوك او او اضطرابات سلوكيه معينه الاطفال بيعملوها او عدم سمعان كلام او او او لخبطه اللي في النظام فلازم نتابع سواء كان عند الشيخ في المقرأة او في الاطفال اللي بيذاكروا ال- ال- بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للولد اللي هو بيبقى كويس في اول السنه وبيبقى بعد ضعيف كده في آخر يرجع السنة، تاني يتأخر هن- درجة.
هنراجع ال- الاطفال او زملائه في الفصل وفي, وفي الاهل نمره اثنين ان احنا لازم هنعمل له نظام للمذاكره على مدار السنه احنا دلوقتي احنا مثلا امتحاناتنا كمان شهرين يبقى انا لازم بخلص المنهج في, ال... في الاسبوع الفلاني وعندي مثلا ايام معينه للمراجعه وبعد كده بستعد الايام الامتحانات لما بشوف الجدول كده بشكل طولي آه، على مدار السنه يبقى انا عارف انا واصل فين وانا براجع اللي فاتني قد ايه وهخلص امتى وعندي وقت قد ايه مراجعه للمنهج كله وبعد كده اخش على ايام الامتحانات الطفل لازم تحط له النظام ده قدامه علشان هو هيتحاسب عليه انت دلوقتي متاخر يومين عن عن نظام او ثلاث ايام مش هنعاقب في ال- في الفتره البسيطه ولكن لو زاد لازم الحق نفسي بسرعه قبل ما يجي اخر السنه ولكن مش قادر احصل آه، استاذ اسامه عايز اتكلم على ال- الثواب العقا- والعقاب داخل المدرسه كيف يعني عايزك تصوره لنا
والله يا دكتور احنا نبدا الاول بثواب العقاب قبل ما قبل المدرسه يعني نشوف طريقه ثواب العقاب من الام والاباء آه الاباء آه والامهات بيتعاملوا بصوره قاسيه جدا مع ابنائهم وللاسف الامهات والاباء بيتهربوا من الدور الاساسي للابناء دور الاب الاساسي ودور الام الاساسي هو التربيه نعم مش الدور اللي هو المتابعه وان انا او اشبع الحاجات الماديه وال- والملبس والماكل لاولادي لا طبعا ال- الام بتعاقب ابنها بشكل صعب جدا فهي زي ما انا بقول لحضرتك دخلته مهيئ نفسيا للعقاب يعني العقاب البدني اصبح حاجه عاديه في حياته لان هو اهين و- وامتهن نفسيا قبل عمليه المدرسه فهو داخل مستعد للعقاب البدني في المدرسه كويس و- و- وطبعا موضوع العقاب البدني ده موضوع صعب جدا لان هو يعني انا مش عايز اقول مشكله التاخر كمشكله بذاتها يعني الضرب الغير مبرح يعني مثلا طبعاً الضرب يعني عندنا التأديبي. مثلا مثلا موضوع ال- الصلاه آه، تمام.
يعني يضربوا عليها العشر يعني تمام.
بعد عشر سنوات مثلا لو الولاد ما بيصليش بنحاول ان احنا باسلوب بسيط كده آه، بدون عنف يعني مش آه، ده دي دراسه اتعملت يا دكتور انور نعم.
نعم. وبتثبت حاجه جميله قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر بالضرب امر في مواقف يعني الصلاه شوف الصلاه في الاسلام نعم موضوع صحيح كبير جدا ركن فامر النبي عليه بالض- بالضرب لكن الامور واضح.
العاديه يعني اخطا الكبار مع النبي ولم يضرب ومفهوم الضرب خطا عند اه معظم مفهوم الناس الضرب يعني خطا مش الضرب اللي يعني لما نيجي نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال امروا اولادكم بصلاه السبع واضربوهم عليها العشر فمفهوم الضرب هنا ايه؟ لان طبعا الناس بتاخد كلمه الضرب دي وتستخدم بمنتهى القسوه يعني بنشوف ناس في المدارس يقول انه ضرب ابنه واللي, واللي ضرب ابنه وكهرب ابنه واللي مش عارف آه، حبس ابنه يومين في البيت في الاوضه عشان ما يخرجش واللي لسع ابنه واللي لسع بالنار.
ابنه واللي طرده من البيت يعني عقاب بدني طبعا الام والاب بيقيم عليه الحد
الام طيب.
والاب وصلوا الابن لدرجه انه اصبح مهيئ لاي عقاب بدني حتى العقاب البدني يعني العقاب البدني لم يعد ياتي بثمره في العمليه التعليميه صحيح تمام ته- تهرب الام والاب من عمليه تربيه الابن وتع- وتربيه تعليم الابن الاخطر من كده من عمليه التاخر الدراسي بقى انه بير- الطالب سهل بقى دلوقتي انه يتاخر دراسيا ويعاقب ما عندوش مشكله في العقاب لانه هو متعود عليه المشكله اكتر من كده انه بيعمل عمليه مركبه يعني بي بيدخل الطفل في بعض المشكلات المركبه يعني العقاب البدني يؤدي الى الكذب سواء كان كذب تعويضي يعني انا أو لو كذب ضربته إيحائي.
المره دي عشان قال الحق آه، المره الجايه هيكذب عليا عشان عشان يرى لا هو صحيح هيكذب آه، الكذب ال... ال... الانت... يعني كذب انتقامي انه كرهني صحيح.
فبيكذب كنايه تنف... يعني بت- كنايه تنفيه كنايه في السلطه الابويه صحيح.
كويس وممكن يكذب خوفا من ال- العقاب وصواب العقاب الشديد جدا فانا علمته الكذب انت قريت صواب العقاب علمته العدوان ما هو انا الام والاب لما يبرحوا في عمليه الضرب والعقاب انا كده اعتراف ضمني من الاب والام اللي هم القدوه ان الضرب والعقاب عمليه مباحه واعتراف ضمني بمشروعيه هذا الامر صحيح.
ان اللي بيعترض عليا لما الابن يعترض على على ابوه ابوه ضربه فده اعتراف ضمني فالابن كذلك بياخد هذا الاعتراف ولما اخوه الصغير يجي ما ما ما يتو- ما يطوعوش يقوم يضربه طب الاب زعلان ليه ما انا صحيح.
نقلت نفس الطريقه اللي انت علمتها لي لاعتراف الضمني ده, ده هياخدنا لكلام ال- الحاجة رحمة اللي اللي بدأت بيه القدوة.
قالت أين اه كانت جميله قوي لما قالت اين القدوه نعم صحيح تمام.
أنا عايز أ- طب اللي كان أرجع القدوه الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا فيه الاطفال وكان يسامح واخطا فيه الكبار وكان يسامح وأدخ- و و و واخطا فيه الكفار نعم.
وكان يسامح احنا الام مش عايزه تسامح ابنها صحيح.
وعايزه توجه عقاب بدني واعتراف ضمني يعني لو للمجتمع.
اتكلمنا عن كيفية كي- كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال دي لوحدها عايزة دي- دي- دي- مدرسة آه.
ولكن اسمح لي آه، نرجع للدكتور آه، محمد ويعني كلام ال- الحاج رحمة كلام قيم جدا وانا شايف ان له معاني كبيره جدا آه، يعني موضوع حفظ القران واثره واثر اللغه العربيه في تحصيل الاطفال على هذه ال- ال- المعلومات القيمه انا عايز اقول ان ان القوه العقليه زيها زي القوة الجسدية نعم.
أنا دلوقتي لو عايز أربي أنا بس هضرب المثال عشان الناس تستوعب الموقف دلوقتي أنا لو عايز أطلع لاعب رياضي مميز لازم أخده من صغره خمس سنين يبدأ يجري ويبدأ يعمل تمرينات رياضية علشان تبتدي العضلات تطلع ويبتدي في في الهيئة اللي ت- ت- تخليه يقدر ينشط ان هو يبقى لاعب رياضي متميز نعم.
خصوصا ان ال- عشان يبقى لاعب رياضي لازم على اوائل العشرينات يبتدي عشان هو على ال 30 خلاص يبتدي المنحنى يعتزل.
ينحدر شويه كويس نفس كلام القوه العقليه لو انا ما نشطتش القوه العقليه في الصغر هتقل احنا دلوقتي عندنا قوه حفظ قوه استيعاب قوه فهم قوه قوه حسابيه قو- عندنا آه، مدارك كتير جوه المخ لو انا ما نشطتهاش في الصغر ح- هتقل كتير في ال- في الكبر على مدار السنين فالقران او حفظ القران وخصوصا في السنوات ال- القليله يعني احنا لما بنضرب المثل بحفظ القران ولما نضرب مثل برضه بالصالحين أب- زمان لما كانوا بيحفظوا القران في سن ست سنوات يحفظوا القران كامل في سن ست سنوات وكانوا يحفظوا صحيحين و- واحاديث كمان في سن تسع نعم، سنوات صحيح.
اه كان كان عندك عشان كده كان عندهم القدره على الحفظ اعلى بكتير جدا من عندنا دلوقتي خلاص إحنا- لكن ال- يا دكتور لو اتكلمنا عن العوامل اللي كانت مو... اللي موجوده حاليا وبتاثر على عمليه هذه التاخر في التحصيل آه، ك- كثيره جدا يعني منها التلفاز ونسبه مشاهده الفضائيات بصوره غير عاديه آه، طبعا اطفالنا دلوقتي متعلقين بالكرتون بطريقه غير عاديه وكرتون غير هادف يعني في معظم ال- ال- الفضائيات نسال الله ال- العافيه ان شاء الله آه، ف ولكن في كرتون هادف في قناه الرحمه فان شاء الله حضرتك تربط بين ده وده ازاي؟
ال ال دلوقتي الطفل عايز يتفرج على الكرتون خلاص يبقى ده انا هعمله ده الثواب بتاع الحفظ ل- آه، للقران او للمذاكره خلاص انت اذا كنت عايز تتفرج يبقى لازم هتحفظ وهتسمع عليه او هتذاكر وهشوف انت ذاكرت قد ايه وبعد كده هديك انت تتفرج على الكرتون طبعا الكرتون الهادف نعم الكرتون غير هادف ده خلاص ده ممنوع تمام.
وبعد كده الكرتون له وقت محدد في اليوم له نص ساعه آه، ساعه الا ربع او ساعه آه، على حسب ما بحضر لان الطفل له ما- له آه، عدد ساعات معينه يلعب او يمارس اللي هو عاوزه سواء كان عايز يلعب كمبيوتر يتفرج على التلفزيون آه، انما الحاجات دي ليها وقت محدد ما ينفعش يتعدى ما ينفعش الطفل مثلا قاعد في الاجازه بيلعب خمس ساعات على الكمبيوتر وبعد كده خمس ساعات تاني على التلفزيون الطفل راحت عليه الاجازه هباء فما ما ينفع لا في وقت محدد للتلفزيون والكمبيوتر لو له له وقت محدد للعب طول اليوم خليه هو يقسمه كده وكده وبعد كده انا بتحكم في برامج التلفزيون اللي بتعرض وبتحكم في الالعاب اللي على الكمبيوتر اللي بتعرض كمان ما ينفعش اسيب الت- الطفل خلاص هو ساعه له يعمل بقى هو اللي هو عايزه ما ينفعش انا بتحكم في كل ده انا بس هرجع تاني لمساله ان انا لازم اوسع مدارك الحفظ والاستيعاب والفهم في الصغر اللي بت- اللي هو موضوع حفظ القران في الصغر وحفظ برضه احاديث ده بيزود جدا استيعاب الطفل صحيح.
وبيح- بيحسن بيحسنوا على مدار آه، سنوات التعليم وده مثلا زي اللي مثلا بيحفظ قران في الصغر او بيحفظ قران في الكبر تلاقي مخارج الحروف في التجويد اسهل بكتير في الصغر صحيح.
عمال ما يشغلها في الكبر بقى بيعاني صعوبه نفس الكلام برضو في مدارك الفهم والحفظ اللي في المخ لازم انشطها في الصغر يعني علشان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر ده صحيح وبيفتح مدارك معينه في مخ الطفل بيست- بيستعملها قدام زي ما بي... زي ما مثلا بنشط العضلات عند اللاعب الصغير علشان يستعملها قدام لما يكبر آه، ايضا من كلام الاستاذ اسامه موضوع ال- ال- السلوكيات اللي اثرتها ايضا الحاجه رحمه وموضوع آه، يعني برضو كلمه اخيره قالتها اين السلوكيات موضوع الاخلاق اللي حضرتك ذكرته وموضوع الكذب وموضوع آه، بينت ان ال- الاب له دور في احداث هذه السلوكيات عند ع- هذا التلميذ او هذا الطالب. آه، فين بقى آه، المدرس من احداث هذه السلوكيات او تعديلها والله المدرس هو القدوه الثانيه اللي بيصطدم بيها الطفل بيصطدم.
الطفل في البدايه القدوه الاولى هو الاب نعم القدوة الثانية هي المعلم و... و... يعني الدراسات بتقول ان التأخر الدراسي مش بس قائم على فكرة ان الطالب يكون غبي او مستوى ذكائه قليل في بعض الطلاب لما عملنا عليهم تجارب لقينا ان بعض الطلاب دول مع بالرغم من تفوقهم العالي جدا في نسبة الذكاء الا انهم اصبحوا متاخرين عقليا ودي مشكله بيشتكي منها معظم الناس يعني يقول اطفالنا في الصغر متفوقين جدا واطفال اذكياء ونسبه الذكاء بتاعتهم عاليه انا جدا عايز اعلق بس متاخرين عقليا ولا دراسيا دراسيا نعم اه تمام ونسبه ذكائهم عاليه جدا الا انهم يصبحوا متاخرين دراسيا آه في تاخر دراسي اسمه آه تاخر دراسي ناتج عن العصبيه العبقريه مم.
عمليه العصبيه العبقريه الطفل بيصاب بالعصبيه آه، نتيجه ل- ل- لعبقريته يعني ما اجي اجيب له منهج اقل من مستوى قدراته واحطه مع طالب مستوى الفهم ومستوى التركيز والانتباه اقل بكتير من مستوى الطالب طيب هذا الطالب بيشعر بالملل من المنهج الطالب ده بيشعر ب- تكرار المعلم عشان يفهم الناس الاقل منه في المستوى ده بيشعره بالقلق انت وبيشعره كده ما بالملل بتتكلمش على الطالب المتاخر دراسيا كده انا بتكلم عن الطالب الذكي الذكي المتميز اه المتميز جدا اللي تاخر آه.
آه. دي شكوى بنشتكي منها باستمرار ان ابني شاطر جدا ومفاجئ ب- في مرحله من المراحل يقول لي ده الولد ده كان الاول على المدرسه في الابتدائي وبعدين فوجئت ان هو مستواه قل جدا احنا عايزين نحط له استراتيجيه للطالب المتفوق له معامله لوحده طالب بيصاب بالعصبيه واحيانا بالاكتئاب النفسي بسبب انك حاطه في وسط مجموعه من الاقران المجموعه دي اقل بكتير من مستواه العقلي وبالتالي المستوى العقلي ده بيخلي الطالب آه، يشعر بالملل وبتكرار آه، بيشعر آه، بسوء المنهج الدراسي جميل.
وبالتالي بيهرب منه لانه لا مبالاه انا شايف المنهج سهل شايف ان انا اقدر استوعبه بسهوله جدا وبالتالي لا اكترث بهذا الامر فبخطوه ورا خطوه آه، بأفاجأ زي ما الدكتور محمد بيقول ان الذكاء عمليه بنائيه لابد ان انا انمي كل قدرات الطفل طب الطفل ده شايف ان هو مستواه اعلى بكتير من زمايله اعلى بكتير من المنهج والحاجات اللي انت بتعلمها لي نعم.
فلا يكترث لا يهتم آه، شايف انه اعلى قوي بكتير اعلى بكتير ودي مشكله بتقابلنا الطالب يبقى شاطر جدا هل بالفعل موجود في مجتمعنا آه، هؤلاء طبعا الاطفال؟
ده- ده- ده كتير جدا ده معظم التاخر الدراسي تل- تفاجئ ان الولد كان شاطر جدا في الابتدائي يقول لك كان سابق زمايله وبعدين نتيجه للاهمال والمدرس طبعا ما بيتعاملش مع طالب ذكي بيتعامل مع فصل فيهمني الفصل المجموع فبكرر وفي تكرار وفي اعاده وفي مراجعات فده بيخلي الطالب المتفوق اللاللي فهم الحاجات دي من اول مره لا يشعر بالاهميه صحيح.
وبالتالي ما بيتابعش المدرس وبالتالي خطوه ورا خطوه بيفاجئ انه انفصل عن المنهج ليه غرور ان مستواه العقلي اعلى من المنهج فبنقول احنا عايزين نعيد تاني آه، التقسيمه زي ما الدكتور محمد تفضل وبدا ان في فروق فرديه وستظل قائمه مش ممكن صحيح.
نتخلص منها طيب.
لكن عايزين ننمي هذه الفروق الطلبه المتوسطه آه، انا انا ولا- هفرض مثلا ان في كل مدرسه في جمهوريه مصر العربيه مثلا آه، اتنين طلبه متفوقين دراسيا اه كيف نتعامل معهم يا دكتور محمد؟
هم متفوقين هم مش م- لا- متفوقين احنا عايزين نحافظ على هذا التفوق آه.
بحيث ان ما يحصلش المشكله التاخر الدراسي المرتبطه بالعبقريه العبقريه العبقريه آه.
ايه بقى؟
اللي ب- بيسموها العصبيه التاخر ناتج عن العصبيه نعم.
العبقريه ف- فحضرتك تقول ايه؟
من احسن الحاجات اللي نعملها ان احنا نجمع المتفوقين دول في فصل واحد نروح المنافسه بتعلى جدا في المحافظه مثلا معينه في محافظه او في مدرسه معينه او في مجموعه مدارس معينه ي- ي- ي- ولكن في يجمعوا.
محافظه القاهره مثلا نعمل لهم م- م- مكان معين او مدرسه بيهم تبقى ده صحيح. لما تشوف حضرتك اعلانات المدارس لما تطلع في اول م- بتنزل في الجرايد تلاقي ان المدرسه الواحده بتطلع لك 20 صوره ل 20 طالب متفوق ده بيدي ان احنا عايزين نحط الطالب في مستوى متفوقين مستوى طلبه متفوقين هم بيبقى الحافز عندهم اعلى ال- عايزين كل واحد يطلع يبقى اشطر من التاني فده اللي صحيح.
بيخلي الواحد يطلع اكتر من مستواه بالعكس ده هو بيضغط على نفسه علشان يزود مستواه التعليمي انما لو هو المت... الاثنين متفقين دول اتحطوا في فصل آه، طلبه مستوى متوسط هينزلوا المستوى المتوسط هينزلوا للمستوى المستوى.
نفس الكلام اللي اللي قاله استاذ اسامه ده صحيح.
طيب آه، انا عايز اسال سؤال بسيط يا استاذ اسامه واقول المرحله الابتدائيه فيها اخصائي نفسي ولا لا المفروض يكون فيها انا بسال فيها ولا لا حاليا لا طيب او بين 9 يعني الاخصائي النفسي موجود في المدارس بنسبه قليله جدا قليلة حتى جداً.
في الاعداديه والثانويه نعم يعني يعني قليل جدا من المدارس تلاقي فيه آه، الاخصائي النفسي تمام طيب آه، دكتور محمد دكتور محمد آه، الاخصائي النفسي اهميه وجوده داخل المدرسه وخاصه في المرحله الابتدائيه دي نقطه مهمه جدا انا عايز أ- اركز عليها هو الناس تصورها ان ان احتياجهم للاخصائي النفسي او الطبيب النفسي في مرحله لا ده ما ينفعش في مرحله قليله هو لسه الولد فاهم حاجه ده احنا عايزينه في مرحله نعم.
متقدمه لا آه، ال- الطفل محتاج لمتابعه نفسيه من الام والاب ومتابعه سلو- آه، متابعه برضه من الاخصائي النفسي او الطبيب النفسي في مرحله كمان قبل خمس سنين يعني انا انا يعني بحكم شغلي في مستشفى اورام نعم، الاطفال صحيح.
انا بشوف الاطفال في سن سنتين وثلاث سنين واربع سنين وبيعانوا من من اضطرابات نفسيه والاضطرابات مشاكل دي نفسية.
اه والاضطرابات دي ناتجه عن الاسره ناتجه عن الطفل ناتجه عن الجو اللي هم عايشين فيه والض- و- والاضطرابات دي لازم تت- تتحل علشان الولد يقدر يخش المدرسه وي- وي- ويقدر يكمل حياته فما بالك احنا بنتكلم دلوقتي في ست سنين اللي هو المرحله الابتدائيه في اضطرابات نفسيه من قبل كمان السن ده فلازم الاخصائي النفسي يكون متواجد في المدرسه علشان يشوف ال ال يقيم الطفل من الناحيه النفسيه ومش والطفل لوحده والطفل في مجموعه الاطفال وكمان ال- المدرسين وهلا- وال staff التعليم ده لازم كمان يقيم بشكل نفسي لا ممكن يكون المدرس هو اللي فيه مشكله ومسببه المشكله للاطفال كلهم ف- فالاخصائي النفسي وجوده في المدرسه وكمان في في مرحله ما قبل المدرسه مهم جدا آه، مشكلة السلوكيات زي موضوع الكذب وموضوع عدم سماع الكلام بالنسبة للطفل لوالده آه، دايما المدرسة بيبقى فيها راق يعني ب- بتكون عند الطفل لا- فيها دور آه، آه، يعني المدرس بيبقى له مكانته برضه موجودة عند الطفل آه، فع يعني سمعت في برنامج لاخونا فضيله الشيخ عبد الوهاب الداودي ذكر كلمه جميله جدا في آه، يعني ربط المدرسه او دور المدرس في تعليم ال- الابناء او دور الاسره الرا- الرابط بين الاثنين مع بعض فقال لو في كشكول نعمله ونميز الطالب ونكتب مثلا ايه ال- الكذب الصدق الامانه الصلاه و- و- هذه الامور بيحطها المدرس في ورقه معينه داخل كشكول والولد بياخد ال- ال- هذه ال- ال- الامور ويروح البيت الوالد بيدي الدرجه على الكذب درجة على الصدق درجة على الإخ- على مثلا الصلاة درجة على النظافة والاهتمام بالترتيب آه، فإيه رأيك في الكلام الجميل ده؟
آه، آه، ت- تنظ- آه، ان احنا نعمل نظام للطفل نظام في حياته نظام في ان هو ال- ال- النظام في أس- في, في سريره في اوضته في في في ملابسه ازاي هو بيوضبها نظام نظام حياه نظام في كلامه اللي هو الصدق والكذب نظام في سلوكياته سمعان كلامه او عدم سمعان الكلام النظام ده النظام ده مهم جدا من قبل دخول الطفل المدرسة والمحاسبة عليه مهم جدا الطفل ممكن يدخل مدرسة في منتهى النظام عارف آه، عارف حدوده عارف أدبه عارف سلوكياته هيعمل إيه ومش هيعمل إيه لو إحنا ما قدرناش نسيطر عليه ممكن بعد كده دخل المدرسة الابتدائي خلاص المدرس هو ال- اللي بيحاسب الطفل في مرحلة النهار اللي هي صحيح.
لما يكون في مدرسة خلاص عنده عنده حاجات بيقيم من خلالها واحد اتنين تلاتة اللي هو الصدق والكذب التعامل مع انا اقصد الأطفال ان هو الآخرين يربطها بالبيت يعني يخلي الوالد في تواصل بينهم وبين بعض من خلال امضه الوالد كويس.
ووضع هذه الدرجه بس هيكون برضو الدرجات قدام الطفل انا حطيت لك مثلا آه، أيوة هنا تمام.
غلط علشان انت كز- كذبت او عشان انت آه، عملت حاجه سيئه السلوك او عملت شغب لازم الطفل يكون شايف هو بيتعمل بيت- بيتحاسب ازاي والنتيجه او او العقاب او الثواب هيكون مع المدرس او مع الاب او الام صح.
على حسب الاتفاق ممكن يكون في ثواب قدام الاطفال كده هو في المدرسه فالاطفال تبتدي ان هم تتحمسوا ان هم يقدروا يعملوا الحاجه الصح اللي الطفل التاني يعملها او يكون الحساب كمان في البيت ان هو كمان هو مقارنه بينه وبين اخواته تمام انما لازم في تواصل تام من الاب والام بالمدرسه لازم تمام آه، آه، موضوع ال- المدرس او المعلم ودوره في التحصيل الدراسي وهل بالفعل هو آه، ممكن يكون سبب في التاخر الدراسي ده صحيح آه، احنا دلوقتي مثلا في في خلال الايام دي احنا عندنا كذا مشكله حصلت في مدارس ان المدرس ضرب التلميذ وعمل له مشكله والتلميذه تانية توفت بسبب آه، الخوف من المدرس والنهارده مكتوب ان المدرس ضرب آه، ان التلميذ ضرب مدرس تلميذ ضرب ضرب عشان ما مدرس.
يوصلش لمرحله آه، الموت ف... ف... فاحنا دلوقتي في في واضح ان في مشكله في العلاقه بين المدرس والطفل صحيح.
وطالما ان في مشكله طالما ان خلاص ان هنا التعليم وقف بين المدرس ده وهذا الطالب اظن موضوع ضرب المدرس ده قديم يعني بس يمكن آه، ال- ال- المجلات والجرايد النهارده بدأوا ولكن يتحركوا.
ولكن يعني يعني هو طبعا بيوضح صوره مو ساعات بيبقى في مشكله ولكن في فتره من معين تظهر بزياده صحيح.
تمام ولكن المشكله دي طالما هي قائمه طالما ان خلاص التعليم هنا وقف بين هذا المدرس وهذا الطالب طالما ان الطفل ان الطفل خايف من المدرس ان هو يضربه او ان هو المدرس ده بيمارس بعض العنف على شويه طلبه الطلبه التانيين برضه هيخافوا زي ما هم زي ما التانيين خايف يتعمل فيه زي ما اتعمل في زميله او ان الطفل بقى عمال بيضرب في المدرس او بيش بيتكلم بصوت او بالفاظ مش كويسه على المدرس سواء كان من قدام او من وراه ده بي بي بيقطع العمليه التعليميه كده اهو بين المدرس وال- والطالب لازم يكون الط- المدرس قدوه ومحبوب بين الطفل بين ال- بين ال- بين الطلاب لازم يكون هو م- زي ما هو أ- يعني ابوهم الروحي تمام ان هو الاطفال عايزين يجي لو في مشكله مثلا في البيت مشكله مع زميله يجي يتكلم معاه فين ما فيش الكلام ده دلوقتي الطفل خلاص قاعد في الط- في في الفصل يسمع وخلاص خلص الحصه خلاص بيطلع يجري نعم لا صحيح.
لازم يكون في تواصل حتى بعد ال- بعد الحصه هو حاسس احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بنقول احنا ايام الابتدائي كان عندي مدرس كويس في المرحله وهو حببني في الماده الفلانيه صحيح.
وانا كنت متفوق في وما هذه الماده زلنا نذكر علشان هذا كنت حتى بحب- الآن آه.
يعني كلنا- ومدرسين معينين آه، صحيح.
وكان عندي مدرس بقى مطلع عنا بندعي عليه وهو ده اللي كرهني في الماده دي نعم ربنا يهديه ف...
طيب.
ف... هو استاذ اسامه آه، بالنسبه تعليقك ايه على موضوع المدرس كمؤثر على عمليه التحصيل الدراسي؟
ال- المدرس اساس في العمليه التعليميه المدرس اساس مع الطالب مع المنهج مع المدرسه مع الاداره المدرسيه فالمدرس اساس والمدرس يعني المفروض تعاد العلاقه تاني بين الطالب وبين المدرس يعني لازم الاسره تدي للطالب ايحاء ان المدرس هو الاب البديل في المدرسه ده ده لا- عشان اتعلم مش ممكن اتعلم من شخص انا خايف منه انا بكرهه انا في بينه وبينه آه، مشكلات دي دي لابد ان الاسره تعيد تاني الثقه في المدرس آه، ولابد ان المدرس يتعامل مع الطالب على انه والد له وان الاطفال دي امانه عنده لو لو نشأت علاقه الحب بين الطالب وبين المدرس صعب جدا يحصل تاخر دراسي صعب لان المدرس ده يعني نقدر نقول هو الاب في المدرسه وبالتالي لابد ان انا اعمل ايه اوصل لنقطه مهمه جدا اللي هي عدم التضارب بين الاسره وبين المدرسه يعني نلاقي دلوقتي ان المدرس يدي بعض التعليمات الاسره تدي عكسها وبعدين الاسره تدي تعليمات المدرس يدي عكسها زي ايه يا الت- أستاذ أسامة؟
بعض التضارب ده يعني مثلا ايه الاب يعلمني في البيت اني ما غشش والغش ده حرام نعم صحيح.
واروح الفصل في الامتحان الاقي المدرس بيطلب مني ان اغش زمايلي طبعا ده بيخلي الطفل يفقد الثقه في الكبار ما هو انا الاب وبقول لابني ده والدك في المدرسه فانا بقول له ما تغشش ووالده في المدرسه بيقول له غش فبيفقد الثقه في تعليمات الكبار فيلجا لمين يلجا لجماعه الاقران هيلجا لزمايله اللي هو هياخد منهم النصيحه الخاطئه هياخد منهم النصيحه الخاطئه وبالتالي انا بعمل بصوره فعاله على هدم هذا الطفل نفسيا لان هو دلوقتي مش عارف يثق في مين اثق في الاب اللي موجود اصلا نعم.
ولا اثق في تعليمات الاب البديل اللي انت بتقول لي ثق فيه فالعلاقه بين الاسره وبين المدرس لابد ان تعود احنا كنا الاول مثلا لما لما حد مننا يعمل حاجه جيده او سيئه او المدرسه تطلب حاجه كان بالضروره يستدعوا الاب دلوقتي ما بنستدعيش الاب غير في مشاكل الابن وعقابه لكن في ت- في تفوقه في انجازاته ما بنستدعيش الاسره فالمفروض ان يبقى في علاقه دائمه بين الاب وبين الاسره صحيح.
عشان نقدر نعدل بعض السلوكيات لان انا ما اعرفش الطفل ده بيعمل ايه في الاسره انا ما اعرفش هو بيعمل ايه في اطفال آه، دكتور انور آه، صعبين جدا و- وعدوانيين جدا مع الاسره عدوانيين بشكل غير عالي جدا لكن في وسط زملائهم هاديين جدا وقدام المدرس بتاعهم تلاقيه هادي جدا جدا جدا ال- الاسره او المدرس بيعتقد مشكله الانطواء الاجتماعي ديت مشكله ما بيعانيش منها لانها مشكله مش ظاهره يعني انا ببقى سعيد جدا ان الطالب قاعد ساكت لكن احيانا المشكله ديت انا انا ببقى عايز اعرف الانطواء ده انطواء آه، ظاهري في المدرسه بس قدام المدرس ولا سلوك الطفل انطوائي الانطواء ده بيحمل في طياته مركبات نفسيه خطيره جدا تعالى مع ان نعرف- الاسره نتعرف على المركبات النفسيه المرتبطه بالانطوائي اللي حضرتك بتذكره مع الدكتور محمد طيب. م- الطفل واحنا افترضنا ان الطفل قاعد ساكت في الفصل خلاص الط- المدرس مبسوط جدا من هذا ال- من هذا الطفل الساكت في الفصل ولكن هو ممكن يكون ساكت لمشكله نفسيه معينه هو مثلا خايف من ان هو يجاوب احسن المدرس يزعق له لو جاوب غلط خايف ان زمايله يبصوا له بصه بصه معينه الطفل ده بيتربى فيه شويه انطوائيه انعزاليه بعيد عن ال- بعيد عن اقرانه ال- لازم ي- زي ما احنا بنشتكي من الطفل المشاغب نقول لل- للاب والام ان في الطفل ده ماله انطوائي كده ليه؟ هل هو بيخاف من هل هو بيمارس عليه عنف كتير في البيت؟ هل هو بيع- بي- بيمارس عليه عنف من المدرسين الاخرين في ال- في المدرسه؟ هل بيمارس عليه عنف من ال- اقرانه من زمايله؟ هل مضطهدينه؟ هل ف- فهو عاده الانطوائيه هو خوف او عدم تجانس بينه وبين الاطفال يعني هو مثلا في مستوى معين ودخل في مدرسه ولقى اطفال من مستوى اخر سواء كان مستوى مادي تقصد آه، مش بس مادي مستوى اخلاقي مستوى اجتماعي مستوى بيئي صحيح ص- فهو لو هو حاسس بفرق على طول هي- هينعزل والانعزال ده بي- هيسبب له مشكله تانية آه، انه مش قادر يتاقلم مع الجو المحيط وده المشكله دي هت- هتسبب له تاخر دراسي اخر تمام آه، دكتور محمد الغيره من المشكلات النفسيه اللي ممكن تاثر على الطالب فعلا آه، ولكن ما اعرفش هل ممكن تاثر عليه دراسيا ولا لا الغيره مم.
الغيره بين الاقران او كده تمام دلوقتي ال- ال- الغيره الولد بيبص على حاجه اخوه نعم.
نعم. الولد مثلا امكانياته بسيطه امكانيات ابوه محدوده على طول بيبص ده صاحبي او زميلي تمام.
تمام. عنده كذا وعنده كذا وانا عيني من الحاجات دي ودايما اروح اقول لبابا انا عاوز عاوز بس بابا ما بيجيبليش بابا مش قادر يجيب يا اما الطفل يا اما ال- الاب يتعامل مع هذا الطفل بمفهوم القناعه وان الحمد لله على رزق ربنا سبحانه وتعالى وان احنا على قدنا هنقدر نجيب لو الطفل اقتنع والاب خده بال- بالاسلوب الصحيح هيقتنع ويلتزم الحاجات الامكانيات ال- بتاعت والده اما لو الطفل اتعامل معه بتعامل خاطئ فالطفل حي... اللي بيغير هيبص لحاجه زم- زميله هيس... هيستنى الفرصه اللي يقدر ياخد من زميله الحاجه اللي هو نفسه فيها ومش قادر يحصل عليها برضو الغيره في التفوق او الغيره في اللعب الغيره لو الغيره في التفوق الولد هي- هيمارس آه، مجهود زياده علشان يبقى متفوق زيه زي الط- ال- الطالب اللي بيغير منه ال- ال- ممكن الولد يغير من اللعب يشوف مثلا العيال كلها بتلعب وهو غيران عايز يلعب زيهم بس هو بقى مشغول في المذاكره لان ابوه مارس عليه مثلا نظام معين او ضغط معين في المذاكره هيغير هيفضل دايما باله مشوش ان هو عايز يلعب زيه زي ايه زمايله اللي بتلعبوا بس هيكون مستواه هينخفض بسبب ان هو هي- هيبعد عن المذاكره
تمام آه، استاذ اسامه عايز اتعرف على آه، كيفيه آه، اكتشاف التوافق النفسي عند الطالب وازاي اقدر افرق بين طالب عنده توافق نفسي وطالب اخر آه، لا يملك التوافق النفسي بعد ما تعرفنا التوافق النفسي عشان الساده مش هتبقوا فاهمين اتفضل.
هو التوافق النفسي معناه الشامل آه هو قدرة الفرد على استيعاب ذاته أو على التوافق مع نفسه ومع البيئة التي يعيش فيها يعني ناس معتقدة أن التوافق النفسي إن حالة رضا عن النفس بس ده المنظور ال- النقص التوافق النفسي هو حالة رضا من الفرد عن نفسه وعن أفعاله وعن أوضاعه وعن البيئة التي يعيش فيها ده التوافق النفسي إذا لا يمكن أتم توافق نفسي دون التفاعل مع البيئة البيئة دي الأسرة البيئة دي المدرسة البيئة دي الأصدقاء البيئة دي الشارع اللي أنا موجود فيه دي البيئة الاجتماعية البيئة كمان جزء مش الأشخاص بس البيئة المادية المكان اللي أنا ساكن فيه ال- ال- المسجد اللي بصلي فيه دي كلها بيئة لابد ان انا اتوافق معاها كده مش هيبقى في حد متوافق يا دكتور سيد.
لا ان شاء الله يعني التوافق ال- نعم.
التوافق المحض مش موجود تمام.
وكمان اللاسويه المحضه مش موجوده نعم.
ف بنقدر نكتشف بعض الصفات اللي بتميز الطالب غير المتوافق نفسيا واجتماعيا اولا الطالب ده بتلاقيه غالبا متاخر دراسيا طالب غير المتوافق دائما او غالبا غير متوافق غير متقدم من ال- في الحقل المدرسي نعم صحيح آه، هذا الطالب عنده قدره ضعيفه جدا على الذاكره يعني طالب غير متوافق عنده رفض تام عنده رفض تام للمشاركه الاجتماعيه في الانشطه يعني رافض تماما موضوع الرحلات رافض تماما موضوع الهوايات آه، رافض هو هو عايش في عالمه هو حاسس انه بيفكر بطريقه وانه عايش في واقع مش لاقيه قدامه وبالتالي بيحاول انه ين- ي- ينفذ هذا الواقع اللي هو عايش فيه في احلام اليقظه يعني صحيح.
هذا الطالب كثير السرحان آه، هل كثير أحلام الطالب اليقظة.
المتفوق والمتوافق دراسيا بيمارس انشطته وبيبقى ناجح في كل المجالات داخل المدرسه؟
والله يا دكتور احنا فعلا لقينا ان معظم الطلبه المتقدمين او المت... ال- ال- ال- المتقدمين دراسيا هم الطلبه اللي بيعيشوا بطريقه بسيطه جدا طالب بيلعب مع الزملاء مصاحب زمايله كويس جدا طالب متوافق مع مدرسينه طالب متوافق في العلاقات الاجتماعيه مع الزملاء بنلاقيه طالب متوافق مع المنهج الدراسي ما عندوش نفور من العمليه التعليميه حتى تلاقيه طالب متوافق مع اسرته يعني بنلاقيه اقل الطلاب آه، شكوى من الاهل آه، على على النقيض تماما انا مش عارف حضرتك قلت الس- السويه واللا سويه والكلام ده كلام صعب فطبعا نرجع للدكتور محمد تقول لنا على موضوع ال- ال- التوافق الدراسي آه، موضوع التوافق النفسي اللي اتكلم عنه استاذ اسامه واكتشفنا ان في طالب غير متف- متوافق نفسيا آه، العلاج له ايه؟
العلاج له آه، الموضوع يشمل اكثر من عنصر نعم.
نعم. الاسره مم.
الطفل نفسه المدرس والمدرسه علاج آه، الولد غير متوافق ليه خلاص في جو في الاسره مشحون مثلا مشاكل في البيت بين الاب والام في انفصال في لا قدر الله طلاق تمام.
الطفل مش ممكن هيكون متوافق دراسيا في وسط هذا ال- هذا الشحن ال- ال- اللي في البيت ال- الاب بيمارس عنف آه، آه، قصاد الاولاد او الام بتمارس عنف على الاولاد برضو ده ده, ده سبب السبب الاخر التدليل الزايد الاب والام ما بيسالوش في الولد آه، فالولد آه، م- ملوش في الدراسه و صحيح.
غ- تمام لو في بقى مشكله معينه في الطفل احنا بنقول لو في مشكله مرضيه للطفل لو في مشكله عقلي عند الطفل النمو النمو العقلي اقل من الطبيعي لو في مشكله سلوكيه عند الطفل تمام كل ده هيخليه غير متوافق دراسيا مع اقرانه وزمايله يعني يعني من كلام حضرتك ان السبب بنعالج السبب بتتحل المشكله ايوه بس احنا عندنا سبب متعدد و و ويشمل من ال- البيت البيت والطفل نفسه والمدرسه والمدرس مم، تمام ف فعندنا آه، آه، لازم ندور واحد واحد انا انا اخد من كلام حضرتك جزئيه مهمه جدا ان البيت نفسه الاسره لها دور في التاخر الدراسي آه.
آه، موضوع المشاكل بين الاب والام المشاكل داخل الاسره نفسها آه، ان شاء الله ده يكون محور لقائنا ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله مش هحدد طبعا على الهوا عشان آه، آه، زنقناك المره اللي فاتت يا دكتور محمد آه، مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الاستاذ اسامه عنتر الاخصائي النفسي وزاره التربيه والتعليم شكرا يا استاذ اسامه شكرا جزيلا شكرا آه، ونشكر ايضا دكتور محمد الشامي اخصائي الامراض النفسيه بمستشفى اورام الاطفال 57 3 57 شكرا شكرا يا أستاذ.
شكرا جزيلا.
شكرا دكتورنا آه وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام احنا حبينا ان ما يبقاش في اتصالات كتير عشان الساده المشاهدين يقدروا يستوعبوا هذا الكلام وان المعلومه توصل لان بنلاقي معظم الاتصالات متشابهه في هذا آه المجال بنشكركم ونلقاكم على خير ان شاء الله طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ah